بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم سويا في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا جميعا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد وبادئ ذي بدء أشكر الله جل وعلا أولا وآخرا أن جمعنا بكم في هذا اللقاء المبارك وأشكر إخواني القائمين على هذه الغرفة الذين يبذلون جهدا كبيرا في الدعوة إلى الله جل وعلا فجزاهم الله خيرا وأنا أقول دائما لنفسي لا يدري الإنسان ما هو العمل الذي سيدخله الله جل وعلا به الجنة فرب كلمة تكون سببا في دخول الجنة لم تقلها بعد والله جل وعلا يعلم من الذي يتحرك لدين الله جل وعلا ومن الذي يبذل ومن الذي يتعب لأجل هذا الدين فالله جل وعلا أعلم بالجهد والله جل وعلا أعلم بمن يبذل لدينه فرب أحد إخواننا الذين لا تسمع بهم أو هم من وراء هذه الكاميرا أو من وراء هذه الميكروفونات ربما يسبقنا إلى الجنة بمراحل بصدقه وتجرده وإخلاصه لله جل وعلا ودعوته إلى الله جل وعلا العملية التي لا يسمع بها أحد إلا الله جل وعلا وصدق القائل في الأثر لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء لا باب لها ولا قوة لأخرج الله جل وعلا عمله كائنا ما كان ثم كذلك بين يدي هذا اللقاء أشكر لأخي الحبيب الدكتور محمد جودة على أدبه وخلقه وهو دائما يعلمنا الأدب فأنا سمعت آخر كلماته وهو يعني يسكت لأجل أن يقدم واحدا من إخوانه جزاه الله كل خير وكم كنت أتمنى والله أن يكفيني المؤنة فأسأل الله تعالى أن له مزيدا من الإخلاص وأنا أحبه في الله وكلما رأيت وجهه أحسست أنني أرى أولياء الله الصالحين أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا وأسأل الله تعالى أن يسترنا وإياه وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يجعل تحت الستر ما يرضى به عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه قل هذه سبيلي هذا هو عنوان هذه الكلمة الوجيزة البسيطة قل هذه سبيلي هي رسالة من قلبي لنتحرك لدين الله جل وعلا أنت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا أنت داعية إلى الله جل وعلا وهذا طريقك ليس لك طريق سواه أنت من أمة النبي عليه السلام آه خلاص إذا أنت داعية إلى الله أنا بكلم مين أنا بكلم كل أحد العالم والمتعلم الذي يقرأ والأمي الرجل والمرأة الفتاة والشاب الكبير والصغير أكلم الجميع هذا سبيلنا للوصول إلى الجنة هذا سبيلنا لرضا الله جل وعلا الدعوة إلى الله جل وعلا على قدر ما تستطيع كما قال الله جل وعلا كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فكل أتباع النبي كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء لابد أن يكونوا دعاة إلى الله جل وعلا لابد هذا حق لن تتشرف إلا بذلك لن تنال المكانة ولا المنزلة عند الله جل وعلا إلا بذلك لن يرفعك الله جل وعلا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بذلك لن تسلم من النار إلا بذلك لن تدخل الجنة إلا بذلك لن يمنع عنك العذاب ولا الفتنة إلا بذلك وبغير ذلك سيأتي العذاب وتأتي الفتنة ليأخذ هذا العذاب الذي ينزل من السماء بأمر الله جل وعلا أو يخرج من الأرض بأمر الله جل وعلا سينزل العذاب على الجميع ليؤخذ الصالح مع الطالح ليؤخذ الصالح مع الطالح وإن بعثوا يوم القيامة على نيتهم كما قال الله جل وعلا فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم فسبب النجاة في الدنيا وسبب النجاة في الآخرة طريق النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا كذلك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون خلي بالك مش صالحون مصلحون فوجود المصلحين الذين يحاولوا إصلاح ما فسد في الأرض سبيل النجاة ومنع نزول العذاب على الأمة بأكملها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على سؤال زوجته يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث فلو كثر الخبث حتى لو كان من بين الناس الصالحون حتى ولو كان من بين الناس الصالحون إذا كثر الخبث سينزل العذاب ليأخذ الجميع لكن لن ينزل العذاب أبدا إذا كان هناك أناس قد أخذوا على عاتقهم طريق الإصلاح ولا الصلاح فقط بل طريق الإصلاح هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أيها الكرام الأحباب إن لم تدعو إلى الله جل وعلا إن لم تدعو إلى الله جل وعلا في هذا الوقت فمتى تدعو إلى الله جل وعلا حقيقة أن هناك خبرا أزعجني وأقلقني شهورا طويلة وهو خبر قديم جديد جمهورية في وسط إفريقيا أسأل الله جل وعلا أن ينصر المستضعفين في إفريقيا الوسطى وفي فلسطين وفي كل مكان هؤلاء الذين يقتلون على الهوية الذين يقتلون لأجل أنهم في البطاقة بس مسلم حتى وإن لم يلتزموا بتعاليم الإسلام من حجاب وصلاة وعبادة لكن بس في البطاقة مسلم يحارب ويقتل لأجل ذلك وإنا لله وإنا إليه راجعون في جمهورية في وسط أفريقيا في هذه القارة الجائعة اسمها جمهورية ملاوي جمهورية ملاوي أكيد سمعتوا عنها بس للأسف سامحوني بصراحة كده أنت أيها الشاب وأنت أيها الأخت الفاضلة بجد قولوا لي بجد أنت سمعتوا عنها إمتى جمهورية ملاوي درستوها لا طيب يعني عرفتوا مسلمين فيها قد إيه ولا كفر فيها قد إيه لا عرفتوا جعانين ولا شبعانين لا عرفتوا عدد سكانها قد إيه لا أمال عرفتوا عنها إيه سمعتوا عنها إمتى للأسف ما سمعنا عنها إلا في الكرة خلينا صرحاء ما سمعنا عن جمهورية ملاوي إلا في الكرة إن مش عارف منتخب مصر لاعب منتخب ملاوي مش عارف في كأس أفريقيا ولا في كأس العالم وفريق إيه في الزمالك مع فريق إيه في ملاوي لعبوا بعض في الدوري الأفريقي ومش عارف ما سمعنا عن ملاوي إلا هنا فقط هل تعلمون أيها الكرام الأحباب أن جمهورية ملاوي جمهورية هل تعلمون أن جمهورية ملاوي جمهورية إسلامية لا عذرا سأعيد السؤال عمدا فعلته سأعيد السؤال وعمدا فعلته سأعيد السؤال بتصرف بطريقة صحيحة هل تعلمون أن جمهورية ملاوي كانت إسلامية فهمت الفرق بين السؤال الأول والثاني السؤال الأول هل تعلمون أن جمهورية ملاوي جمهورية إسلامية لا لا لا هل تعلمون أن جمهورية ملاوي كانت إسلامية كانت وإنا لله وإنا إليه راجعون من أكثر من 30 سنة أو 40 سنة كانت نسبة المسلمين كانت نسبة المسلمين في جمهورية ملاوي كانت نسبة المسلمين في جمهورية ملاوي 76% 76% مسلمين بعدما أنفقت الكنيسة على التنصير في ملاوي وأجوارها 192 مليار دولار في سنة واحدة 192 مليار دولار في سنة واحدة على جهود التنصير بعدما أنفقت الكنيسة الإيطالية و ومن حولها على التنصير في هذه البلدة وأجوارها هذا المبلغ قرابة 200 مليار دولار في سنة واحدة الكلام ده في, في, في السبعينات والثمانينات في سنة واحدة تحولت نسبة المسلمين الآن الآن من 76% مسلمين صارت نسبة المسلمين الآن في جمهورية ملاوي 13% 13% صار المسلمون أقلية في بلد كانت مسلمة بجهود التنصير لماذا أقول لك هذا الكلام ليحرك قلب الغافل للبذل لدين الله جل وعلا للتحرك ماذا قدمت لهؤلاء ماذا لو تعلق الواحد في رقابنا أمام الله جل وعلا يوم القيامة وهو يقول يا رب تركت ديني لأني لا أجد طعاما وهناك من البطون التي استقاءت من كثرة الشبع بما تجيب ربك يا من يوضع أمامك الخروف أنت واثنين أو ثلاثة معك ثم يرمى الباقي في الصحراء وهؤلاء لا يجدون كسرة خبز عفنة وسط التراب ماذا استفعل ماذا قدمت لدينك صارت نسبة المسلمين من 76 دولة مسلمة قائمة بدين الله جل وعلا إلى 13% المسلمون مستضعفون هناك لا يجدهم أفقر الناس يموتون جوعا سنسأل عنهم أمام الله جل وعلا ماذا قدمت لدينك الأعداء يتحركون لدين الله جل وعلا ويبذلون ويتعبون لأجل قيام هذا الدين الباطل عندهم دين باطل أنا لا أنسى لا أنسى وأنا أذكر هذه الأمثلة لأحرك في قلبك البذل لدين الله جل وعلا أذكرك بهذه الأمثلة لعلك عفوا تستحي من نفسك تستحي من نفسك إذا كان أعداء الدين من أهل الباطل يصبرون ويواصلون ليلهم بنهارهم ويسهرون الليالي ويقدمون من حب أموالهم لأجل الدعوة إلى دين باطل تخيل لما تيجي تقرأ في تاريخ قيام الشيوعية في تاريخ قيام الشيوعية المبدأ الباطل تفاجأ أن قرابة 200 مليون قتلوا نصرة للشيوعية لأجل أن ينشروا مبدأ الشيوعية مبدأ باطل من ضمن مبادئ الشيوعية الإلحاد يعني لا رب يعني ما فيش خالق يعني ما فيش مدبر للكون يعني الطبيعة اللي خلقت ده مبدأ باطل ومع ذلك لأجل أن تقام الشيوعية لما تقرأ في التاريخ قتل 20 مليون في روسيا وحوالي 15 مليون في المجر وحوالي 13 مليون في بلغاريا وعشرات الملايين في أمريكا الجنوبية وعشرات الملايين في أوروبا الشرقية وفي أسيا وفي الصين قتل قرابة 200 مليون لأجل أن تقام الشيوعية المبدأ الباطل يتحركوا لدعوتهم إلى هذا المبدأ الباطل أين أنت؟ ماذا قدمت لدينك؟ أين هي دعوتك إلى الله جل وعلا؟ فين تحركك؟ مع أن بفضل الله جل وعلا ديننا لا يحتاج إلا إلى أرض طيب فقط فدين يوافق الفطرة والله العظيم لو قعدت وسط هؤلاء الذين يكرهون الإسلام عندهم إسلاموفوبيا ويكرهون دين الله جل وعلا وبينت لهم سماحة الإسلام بأسلوب بسيط لو كلمتهم شوية عن الإعجاز العلمي في القرآن الإعجاز العددي في القرآن الإعجاز الطبي في القرآن وموجودة ادخل على الإنترنت هتلاقي لو كلمت أي واحد من دول بدل ما تخش على في عفشات وتخش على الإنترنت وتكلم البنات تقعد تتلاهى وبدور على صديقة وبدور على صديق وأنا سني كذا وعاوز أكلم كذا وابعت صور ومشغول بكده كلم عن دين الله جل وعلا ستجد والله أن هذا الدين الذي يوافق الفطرة يغزو القلوب بفضل الله جل وعلا احنا عندنا يا اخوانا ثروة كبيرة بس عاوزين نتحرك بالدعوة إلى الله شاب يعني قابلناه في إحدى بلاد الصعيد يعني أذكر أظن في أسوان أو في الأقصر أو قريب منها لا أذكر بالضبط شاب استوقفنا وأراد أن يخبرنا عن سبب التزامه وديته شاب ملتزم فاتح محل بيبيع فيه اسطوانات دينية وحاجات دينية وربنا من عليه بسنة النبي عليه السلام وملتحي بيقول أنا عاوز أحكي قصة التزامي أنا التزمت إزاي الدعوة الهداية دي جاتني إزاي اتفضل بقول أنا قاعد في البلد السياحي دي فاتح محل بازار ببيع فيه شرايط أغاني عندي في المحل يمكن 5000 شريط كل أنواع الموسيقى الموسيقى الخافتة والموسيقى الصاخبة الديسكو والمش عارف الروك والأسماء اللي هم بيسموا عندي كل أنواع الموسيقى أجنبي وعربي وإنجليزي وكل اللغات في بلد سياحي بقول للأسف وسط ال 5000 شريط دول ما تلاقيش شريط قرآن ما تلاقيش شريط موعظة دينية بقول أنا خلاص أنا عايش حياتي كده مسلم بالبطاقة وخلاص بقول جاتني امرأة سائحة فتاة بتقول له أن أنا عاوزة شريط موسيقى هادية يريح أعصابي بس أنا متضايقة ومترفزة وعندي أخبار مزعجة فعاوزة شريط موسيقى هادية يريح أعصابي هم عندهم كده اللي بيريح أعصابهم الموسيقى زعما بيقول فأنا عندي أيام من الشريط زمان عندي التسجيل بجيب الشريط وأجربه للزبون يسمع ويقول لي اه الشريط ده كويس ولا لا فرحت أجيب لها شريط وبحطه في الكاسيت بقى شغاله قالت له no no لا ده موسيقى صاخبه دي انا عاوزها موسيقى هاديه هات لي واحد تاني شلت الشريط ورجعت واجيب شريط تاني احطه لها لا ده ديسكو لا لا لا, لا مش عاوز ده انا عاوزها موسيقى هاديه بقول لي رحت وجيت مرتين ثلاثه كده وانا في المره الثالثه رايح اجيب لها شريط ايدي جت غلط على الجهاز التسجيل جهاز التسجيل في حاجه اسمها راديو تيب الراديو والتسجيل اللي هو المؤشر ده بيقول لي فانا كل يوم الصبح كل يوم الصبح بشغل بس الراديو على اذاعه القران الكريم خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعه بالكتير يصطبح زي ما بيقولوا شغلوا شويه القران بس وخلاص الصبح كده بيقول لي فانا بقدر الله انا رايح اجيب شريط موسيقى من وسط 5000 شريط كلهم اغاني وكلهم موسيقى وكلهم للصد عن سبيل الله وكلهم حاجات حرام وكلهم فساد رايح اجيب الشريط الثالث عشان اشغله لها وانا رايح ايدي جت غلط على مؤشر الاذاعه رحت كان اشتغلت إذاعة القرآن الكريم في صوت القرآن الكريم حوالي 3 4 5 10 ثواني على ما جبت الشريط ورجعت كانت المرأة سمعت صوت القرآن أنا راجع رحت فاصل وبحط شيء قلت لا لا no no no I want this أنا عاوز الموسيقى اللي كانت شغالة دي قال لها موسيقى إيه؟ ما كانش حاجة شغالة قلت لا وأنت رايح كان في موسيقى شغالة بقول بحول الشريط بجيب القرآن تاني إيه؟ قال لها ده قالت له اه الموسيقى دي هاديه الموسيقى دي هي دي اللي بتريح لي اعصابي الموسيقى دي لما بكون متضايقه ولا تعبانه وبسمعها بستريح هات لي شريط من الموسيقى دي قال لها دي مش موسيقى قالت له بس انا عاوزه دي هي دي اللي بتريحني سبحان الله ده امراه عشميه ما تعرفش ان ده قران ما تعرفش ان ده قران المسلمين كما قال الله جل وعلا ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين سبحان الله فالراجل قال لها بس ده مش أغاني دي قرآن المسلمين ايه انا عاوزة منه هات لي شريط منه عندك قال لها لا للأسف ما عنديش معقول؟ هو انت مش مسلم اه مسلم وده قران المسلمين اه ده قران المسلمين وعندك 5000 شريط عندي 5000 شريط مفيش منهم ولا شريط للمسلمين بتاعك للقران بتاع المسلمين بتاعكم قال لا للاسف مفيش المراه سايباني وماشيه وانا خلاص انقلبت حياتي سبحان الله كانت المراه الكافره سببا في رجوعه الى اسلامه المرأة دعت إلى الله من غير ما تقصد بقول معقول أنا عندي الكنز ده وأنا مش داري أنا أملك مع المسلمين هذا القرآن الذي يشرع الله جل وعلا به الصدور ويهدي الله جل وعلا به ويفتح الله جل وعلا به أعينا عميا ويشرع به صدورا قد أظلمت بالذنوب والمعاصي ويهدي الله جل وعلا به نفوسا قد بعدت عن طريق الله جل وعلا بهذا القرآن معقول أنا عندي هذه النعمة ولا أدري بها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يا أخي استخدم القرآن ده عن طريق الإعجاز العلمي القر... العددي اللغوي التربوي ال... أي هتلاقي في ال... وعلم دي ناس وبلغ دين الله جل وعلا على قدر ما تستطيع وأنت تستطيع هذا الشاب اهتدى على يد امرأة كافرة قلب قلبت حياته قلب الشرايط وقلب لدين الله ورجع للإسلام وحافظ على الصلاة وبدأ يتحرك بالدعوة إلى الله يا أخي الحبيب أهل الباطل يتحركون بباطلهم ونحن أولى بذلك أنت ما تقدرش حضرتك تقف مع واحد في الشارع بيقف بيعاكس بنت تقول له حرام بلاش تقول له حرام قول له يا اخي احنا نقف قدام ربنا انا بكلمك باسلوب عامي عشان تفهم احنا نقف قدام ربنا هنقول له ايه لو ربنا سألك تقول له ايه بس قول له يا اخي احنا نقف في القبر والقبر ظلمه تقدر تبات ليله لوحدك في القبر الان وانت صاعي تقدر تقدر تخش المقابر في الظلام لوحدك وتقعد ليله امال هتعمل ايه كلام بسيط اهو ولا ده صعب ده اللي ما جبتش لآية ولا حديث ما جبتش لآية ولا حديث الآن لسه ما تعرفش تكلم واحد واقف على الناصية تقول له يا أخي تعالى الصلاة ده والله الصلاة حلوة بتريح القلب لو دخلت الصلاة همومك كلها هتروح أنا ما أقولش دلوقتي لا آية ولا حديث هو الكلام ده صعب عليك يا أخوانا مش قادر تقول لي القهوة يا جماعة المخدرات دي بتفسد الجسم ودي أمانة ربنا اداها لك مش قادر تقول لهم الأذان بيقول الله أكبر عارفين يعني إيه الله أكبر بس دي صعبة والله ما صعبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية والنبي أيضا يقول في الحديث المتواتر نضر الله امرئا سمع منا مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع يا أخي مقالة واحدة يعني لو سمعت حديثا واحدا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يثيبك الله جل وعلا إن بلغته للناس لا صعب أبدا لماذا لا نتحرك لدين الله جل وعلا سنسأل أمام الله جل وعلا عن هذه الأمانة التي آتانا الله جل وعلا إياها وعلمنا الله جل وعلا إياها سنسأل عنها أمام الله جل وعلا الإسلام لا يحتاج إلا إلى عرض بس الهداية ممكن كلمة وإذا أردت أخي الحبيب أن تشكر نعمة الله جل وعلا عليك بالإسلام ولا الإسلام مش نعمة كمان لا نعمة ده انت كل يوم بتقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة صح نعمة طب تشكر نعمة ازاي مش كل نعمة لابد لها من شكر اه بس خلي بالك شكر النعمة من النعمة نفسها ده سبيل النبي عليه السلام كل هذه سبيلي شكر النعمة من النعمة نفسها اللي ربنا من آتاه الله جل وعلا مالا فشكره لنعمة المال أن يخرج زكاة المال مالا ومن آتاه الله جل وعلا زرعا فشكر نعمة الزرع أن يخرج من الزرع يوم حصاده ومن آتاه الله جل وعلا ومن آتاه الله جل وعلا أنعاما فشكر نعمة الأنعام أن يخرج زكاة الأنعام أنعاما طب من آتاه الله إسلاما شكر نعمة الإسلام أن يخرج من الإسلام للناس إسلاما هو هذا الذي قال له ربنا أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث نعم وأمام كل نعمة أمره الله جل وعلا شكرا لها أن يخرج منها قال الله جل وعلا للنبي عليه السلام ألم يجدك يتيما فآوى طلب أو أمره الله جل وعلا بقوله فأما اليتيم فلا تقهر دي أصدي كنت يتيما آواك الله لو لقيت يتيم اكرمه دي أصدي قال الله جل وعلا للنبي عليه السلام ووجدك عائلا فأغنى على اختلاف في الترتيب ووجدك عائلا فأغنى فقيرا أغناك قال الله له وأما السائل فلا تنهر لو لقيت سائل فقير اعطيه كما أعطاك الله جل وعلا وكفاك مهنة السؤال السائل اعطيله ولا تنهره النعمة الثالثة قول الله جل وعلا للنبي عليه السلام ووجدك ضالا فهدى وجدك ضالا عن الإسلام فهداك للإسلام ضالا عن الإسلام فهداك الإسلام شكر نعمة الإسلام إيه ربنا قال للنبي عليه السلام وأما بنعمة ربك فحدث كلم الناس عن الإسلام كلم الناس عن الإسلام دعوة إلى الله يا أخي أنا لا أحصر الدعوة في خطبة على منبر ولا في محاضرة على كرسي ولا في فضائية ولا في غرفة صوتية ولا في انترنت لا انتوا سمعتوا صوت مؤسس موقع او مواقع الطريق الى الله مين مؤسسه سمعت صوته قبل كده عارفين مين مؤسسه عارفين موقع الطريق الى الله اصلا ده كان ايه احنا بنتكلم في موقع الطريق الى الله عارفين اصلا كان ايه موقع الطريق الى الله كثير منكم لا يعرف موقع الطريق الى الله ده ما كانش طريق الى الله كان طريق الى الغوايه كان طريق الى الضلاله كان طريق إلى تعليم الناس الفساد تعليم الناس الفساد فعلا الأخ اللي كان عمله يعني معلش يعني هنقول بقى وخلاص الأخ اللي كان عامله كان عامله في البداية ترجمة أفلام أجنبي ولا يا محمد كان عامله ترجمة أفلام أجنبي وإيه مش بفلوس ده يعني إيه بي بيوزع على الناس كده عشان الناس يعني تتفرج على أفلام أجنبي وتفهم بتقال إيه هو بيدرب نفسه وبيعلم الناس بينشر الأفلام الأجنبي مترجمة على الناس تبرع كده على الناس وربنا من عليه سمع خطبتين ومحاضرتين وواحد كلمه وذكره بالله حضر محاضرة هنا ومحاضرة هنا ومحاضرة هنا بفضل الله من الله جل وعلا عليه بالهداية صار داعية إلى الله جل وعلا طب أعمل إيه الفساد اللي أنا نشرته هعوض ذلك فقلب هذا الموقع بقول أنا لقيت ربنا أنا خلاص عرفت طريقي إلى الله خلاص هسمي الموقع الطريق إلى الله وأعلم الناس الطريق إلى الله إزاي هجيب الشيخ فلان أهو لسه هو ما يعرفش يتكلم هو لسه بادئ في الطريق إلى الله ما يعرفش يتكلم ما يعرفش يدعو الى الله لا يعرف يدعو الى الله وان لم يدعو الى الله جل وعلا بقوله او بلسانه او بخطب يحفظها ينقذ ينقذ الخطب ممن قالوها للناس فحول موقع الترجمة الأفلام الأجنبي إلى موقع للتعرف على الله جل وعلا صار بفضل الله جل وعلا الآن الموقع الأول في العالم الذي يعرف الناس بالله جل وعلا ثاني أكبر موقع في العالم على الإحصائيات اللي قالوها أو اللي ذكرها لي إخواني بفضل الله جل وعلا بدأ ينشر دين الله جل وعلا يجيب الشيخ فلان ويحط له شرايطه ويجيب الأخ فلان ويحط له شرايطه ويجيب الداعية فلان يحط له اسطواناته ولما بدأ الفيديوهات بدأ ينشر الفيديوهات ولما شيخ كثر وبدأ بفضل الله جل وعلا كل معظم مشايخ الدعوة إلى الله جل وعلا تجدهم الآن في موقع الطريق إلى الله وكانت البداية تحول للدعوة إلى الله جل وعلا هو ربما هذا الأخ الذي أنشأ هذا الموقع ربما الآن لم يرتقي منبرا للدعوة إلى الله جل وعلا ربما لم يجلس في مجلس ليبلغ دين الله جل وعلا في محاضرة لكن أرجو من الله جل وعلا بإخلاصي وسداده ونسأل الله تعالى أن يرزقنا إياه وإياكم والمسلمين الإخلاص والصدق في جميع أقوالنا وأفعالنا ربما بإخلاصي يكون في سجل حسناتي ملايين ممن التزموا واهتدوا وتعلموا دين الله جل وعلا بل لا أكون مبالغا لو قلت لكم ربما يكون في سجل حسناتي آلاف من الدعاة إلى الله جل وعلا الذين تخرجوا وتعلموا دين الله جل وعلا من خلال هذا الموقع في الغرب في الأرجنتين ناس أسلموا من متابعة هذا الموقع في البرازيل في غرب أوروبا وشرق أوروبا في استراليا في أقاصي دول العالم ممن التزموا وأسلموا على هذا الموقع غرفة صوتية ولا ولا منتدى ولا ولا موقع الطريق الله بالإنجليزي ويتو الله ولا كل ده أسباب للدعوة إلى الله جل وعلا ألا تستطيع أنت أن تفكر وأن تبذل لدين الله جل وعلا على قدر ما تستطيع يا أخوانا والله الموضوع ما صعب محتاج ببساطة ببساطة محتاج واحد بيحب الإسلام واحد بيحب الإسلام هادعو إلى الله وهيهتدي الناس على دي بس الإسلام محتاج حب كان في أخ بيتصل عليا من خمس سنين نفسه في عروسة طبعا الأخوات دلوقتي بيقولوا آه احنا موجودين احنا موجودات لا هو اتجوز الحمد لله خلاص أخيرا اتجوز الاخ ده خمس سنين بيدور على عروسه بس هو كان عاوز عروسه تفصيل مش عاوز حاجه يعني عاوز تفصيل عاوز عيون الممثله الفلانيه ومناخير المطربه الفلانيه وبق مش عارف المقربه كده ما هو اللي بيشوف كتير بيتعب اللي بيشوف كتير بيتعب فكل ما يدور مش لاقي اللي هو نفسه فيها اتصل بيا مره قال لي الحمد لله لقيتها لقيت ايه قال لي ايه العروسه اللي انا بدور عليها كل الصفات اللي انا عاوزها فيها معقول المناخير والبق والودن والشعر وال... والكلام والصوت والبيت وال... قال لي كل حاجه هي دي اللي انا بدور عليها ربنا يوفقك قال لي ادعي لي قلت له ربنا يختار لك الخير قال لي ادعي لي هي دي اتجوز ده قلت له ربنا ان كانت خير ربنا يجوزك اياها والله يا اخوانا تاني يوم لقيته بيتصل عليا وبيعيط في التليفون في ايه يا ابن حلال في ايه قال لي ابويا وامي ما وافقوش رفض ازاي يعني قال لي يمين شمال قوي خلاص الا البيت ده كله الا البيت ده بلاش دي بيقول لي اعمل ايه يا شيخ انا هتجنن بعد ما خمس سنين تعبت ولقيتها ابويا رافض وامي رافضه اعمل ايه فقلت له بص يا اخي انت بتحبها قال لي هي دي سكنت هنا حب من اول نظره هي دي اللي انا عاوزها هي دي اللي انا بدور عليها انا عاوز دي قلت له طالما بتحبها حبب ابوك وامك فيها حبب اباك وامك فيها يعني ايه يعني ايه قلت له كلمه عنها ايه يعني يعني قول قول صفات حلوه فيها قول لابوك صفات حلوه فيها قول لامك صفات حلوه في امها قول لابيك صفات حلوه في ابيها اقعد حبب احببهم فيها والله يا اخوانا ثلاث اربع ايام لقيته بيتصل عليا وبيضحك في التليفون بعد ما كان بيعيط في ايه قال لي الحمد لله وافقوا الاثنين وافقوا هلاف وهيتجوز هيتجوز طب انت عملت ايه قال لي عملت اللي انت قلت عليه حببتهم فيها عشان انت قلت قول لي الصفات الحلوه اللي فيها قعدت اقول لهم الصفات الحلوه اللي فيها رحت اقول لابي يا ابي انت عارف ده بيت كرم ده انت تخش البيت مش عاوزين يسيبوك لما تاكل كل اللي في البيت من كرمهم اروح لامي اقول لها ده امي يا ده امها اخر ادب ما بتسمعيش من ادبها اروح لابي اقول ده ده ده, ده ابوها يتحط على الجرح يطيب مرهم واروح لامي اقول لها البنت دي امي ياه ده يعني كل الحته كلها بتحبها ده قمه الادب ده يعني ما بترفعش عينها فيا من ادبها اكلم ابويا شويه واكلم امي شويه بقول ده يا ابني احنا حبناها من غير ما نشوفها يا ابني لا زال يحبب أباه وأمه في تلك الفتاة رغم أنهم يكرهون هذا البيت ويرفضون هذا البيت حتى جعل الله جل وعلا محبتها وبيتها وأبيها وأمها في قلب هذا البيت كله وتزوج رجعت مع نفسي وقلت آه لو أننا كنا صادقين في محبة الإسلام لو احنا بنحب الإسلام بجد لاستطعنا أن نحبب من يكرهون الإسلام في الإسلام بس بشرط إن احنا نكون بنحب الإسلام هو ده لو أنت بتحب الإسلام بجد والله هتحبب الناس في الإسلام لو أنت بتحب بتحب الإسلام بجد والله هتاخد بقلوب الناس للإسلام لا يحتاج من يحب الإسلام إلا أن يتحرك بهذا الإسلام بين الناس بأبسط أسلوب وبأرق عبارة وبقدر ما يستطيع والله جل وعلا سيجعل في قلبه الخير الدكتور محمد رفعت أبو يحيى جزاه الله خيرا أخبرني قبل المحاضرة عن أفكار طيبة جدا في تعليقات أنا مش عاوز تعليقات على المحاضرة أنا عاوزك تجيبوا يعني أساليب جديدة للدعوة ونشرها وسط الناس يعني الاخ كاتب يعني الدكتور محمد بيقول ان عارض سؤال اكتب مقترحات جديده للدعوه اساليب جديده للدعوه تقترحها في صندوق جديد فكر هتجيب لو انت بتحب الاسلام هتفكر تخدم الاسلام ازاي وسيرزقك الله جل وعلا افكارا جديده للدعوه الى الله جل وعلا ربما لم تسبق اليها تكون انت اول واحد عملها ما هيش بدعه ولا حاجه بس انت بتفكر في اسلوب جديد للدعوة الى الله جل وعلا وانا اذكر لكم مثال ولا اثنين ولا ثلاثة للدعوة الى الله جل وعلا شاب شاب سعودي ذهب يحضر رسالة الماجستير او الدكتوراه في المانيا سب اول مرة يخرج من بلد السعودية بلد الايمان بلد الاسلام بلد الحرمين بلد الدين بلد العلم ويروح بلد اوروبيه بيعبدوا المال ويعبدوا الدولار ويعبدوا النساء ويجروا ورا الدنيا ومشغولين بالحياة حتى لو تطوروا ولو تقدموا مشغولين بالدنيا أول مرة يشوف الفساد والتبرج نزل هناك هو طالع من المطار داخل على البلد مطار بلد بره البلد وداخل أول مرة يدخل البلد دي هو داخل وجد هذا الشاب لوحة إعلان كبيرة لوحة كبيرة كده لونها مميز مثلا لونها أصفر فسفوري ومكتوب بلون مثلا أزرق مميز أو أحمر مميز مثلا مكتوب الإعلام مكتوب كده باللغة الألمانية أنت لا تعرف شيئا عن إطارات يوكوهاما وتحتها إذا أردت أن تعرف المزيد اتصل برقم كذا حضرتك صورة عجلة كاوتش كاوتش عربية يسموه في الدول الخارجية كفر اللي هو الكاوتش العجل راسمينه وكاتبين جنبه كده نوع اسمه اطارات يوكوهاما وتحته كده فوق كده انت لا تعرف شيئا عن النوع ده اطارات يوكوهاما بي يعني بي بيعرضوا السلعه باسلوب يشد الناس يعني وتحتها كده اذا اردت ان تعرف المزيد اتصل برقم كذا وفي رقم محمول رقم جوال رقم تليفون فاللي عاوز يعرف الاطارات دي ثمنها كام بتيجي منين إيه احجامها ايه, إيه عمرها الافتراضي ايه بتشترى منين آه الصيانة ايه بتتركب ازاي آه كل اللي عاوز يعرف اي حاجة مجرد بس يتصل بالتليفون عاوزين يركبوها ممكن يجوا لك يركبوا لك يجيبوها لك لغايه عندك او يقول لك تعالى في مكان كذا ويركبوا لك بس تتصل بالتليفون بس فالاخ ده اول مره ينزل لفت نظر اعلان ناس بتبيع بتكسب في الدنيا وبتتاجر في الدنيا وعاملين اعلان بصوره مميزه عشان يكسبوا فلوس فكلم نفسه وقال وأنا بضاعتي الإسلام أنا بضاعتي الإسلام وهذه البضاعة ليست رائجة في هذا البلد ومكسبها مضمون جنة عرضها السماوات والأرض الدعوة إلى الله مكسبها جنة عرضها السماوات والأرض كما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا لمين يا رب ده لمين يا رب ومن أحسن قولا أحسن واحد ياخد الكلام ده مين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فقال أنا, أنا بضاعة الإسلام والمكسب جنة عرضها السماوات والأرض راح جايب رقم شركة الدعاية اللي عاملة الإعلام بتاع يوكوهاما ده وراح متصل بيهم خلي بالك ما اتصلش بشركة الإطارات ده اتصل بشركة الدعاية قال لهم لو سمحت انتوا اللي عاملين الإعلام بتاع شركة يوكوهاما الموجود في مكان كذا اه طيب لو سمحت انا عاوزكم تعملوا لي اعلان زيه بنفس برضه المساحه 10 متر في 3 متر ونفس الالوان ونفس الاشكال ونفس الخط بنفس الحجم بتاعه فونت العريض ده وتكتبوا لي فيه نفس الكلام نفس الكلام هو حضرتك شغال في شركه يوكوهاما لا لا لا بس انا عاوزكم تغيروا حاجتين بس حاجه في السطر الاولاني وحاجه في السطر الثاني ايه يعني بدل ما تكتب انت لا تعرف شيئا عن اطارات يوكوهاما اكتبوا لي أنت لا تعرف شيئا عن الإسلام وتحتها إذا أردت أن تعرف المزيد اتصل برقم كذا غيروه رقم التليفون بالرقم ده هو بس وعلقوا لي الإعلان بنفس الارتفاع على مدخل البلد اللي أي واحد خارج من المطار أي واحد داخل البلد لازم يشوف الإعلان ده بصورة واضحة كبيرة يتكلف كام 500 دولار خد ال 500 دولار راح رايح شاري جهاز تليفون جهاز محمول حط فيه شريحة ما كلفتوش 20 30 40 يورو وراح رايح المركز الإسلامي في البلد الألمانية دي قابل الشيخ الألماني قال له لو سمحت في ناس من الألمان كتير عاوزين يتعرفوا على الإسلام عاوزين يدخلوا في الإسلام بس خايفين مننا إسلاموفوبيا منتشر في أوروبا المسلم عندهم عبارة عن إيه لحية وعمامة مليانة قنابل وجلابيه بيضة تحتها حزام ناسف اما الذخيره بقى حاططها في الحذاء من تحت عندهم كده الصوره دي صوره الارهابي والعياذ بالله فهم متخو... خايفين من الاسلام ما يخافوا يخشوا على الاسلام لحسن يتعرفوا ي... يتقتلوا من المسلمين فيخافوا من الاسلام من بعيد كده ف كان عاملين برنامج كده شفته تقريبا على قناة الجزيرة أو أحد القنوات إيه يعني ترجمة عملية لإسلاموفوبيا في جايبين في, في أمريكا إن واحد صاحب محل ده ده كل ده تمثيل بس بيشوف رأي الأمريكان واحد صاحب محل وجاية واحدة مسلمة تشتري منه المسلمة عبارة إيه لابسة أشرب بس لابسة أشرب ممكن لابسه ستريتش معاه ولابسه مش باضي ايه بس هي مغطيه راسها بس دي صوره المسلمين عندهم راحت تشتري من المحل فصاحب المحل يقول لها يا مسلم يقول خلاص مش هبالك انت مسلمه مش هبالك انتوا ارهابيين انتوا دمويين امشي فتمشي ويشوف رد فعل الامريكان وهو مصور جايبين الكاميرات في كل حته وبرنامج اصلا منقول من قناه من حته امريكيه هم عاملين الكلام ده ففوجئوا ان قرابة 80% ممن شاهدوا هذا الموقف واحد راح تشتري خضار من محل لانها مسلمة ما رضاش يبيع لها وايه رد فعل الامريكان وجد ان حوالي 80% من الامريكان اما ان يكون سلبي لا يعني ينكر هذا واما ان يكون موافق لهذا ويقول له فعلا تستحق ما تبيع لهاش وجايبين الصور ليه كل ذلك اسلام بيخوف الناس من الاسلام وانا بقول لحضرتك الاخ ده ما كلمش حد ما عملش حاجة هو عمل الاعلان اتعلق كلفه كام 500 600 دولار بالتليفون بالبتاع وراح للشيخ اللي بتاع الالماني الشيخ الالماني المسلم قال له انا ما بعرفش اتكلم الماني واصلا بالعربي ما اعرفش ادعو الى الله بالعربي كويس طب اعمل مطلوب ايه المطلوب حضرتك تاخد التليفون ده المحمول ده الجوال ده الجهاز ده هيتصل بيك ألمان نفسهم يعرفوا حاجة عن الإسلام نفسهم يتعرفوا عن الإسلام هيتصلوا بيك حضرتك بس كل مكالمة في الدقيقة أو دقيقتين لخص لهم الإسلام لخص لهم الإسلام بس قول لهم كلمتين عن الإسلام في دقيقة ودقيقتين الشيخ قال له طب ومين قال لك إن هم يتصلوا قال له حضرتك دي شغلتي أنت حضرتك خد التليفون وأنا اللي أخليهم يتصلوا مالكش دعوة بالفعل الشيخ خد التليفون الشركة خلصت الإعلان اتعلق الإعلان أنت لا تعرف شيئا عن الإسلام وإذا أردت أن تعرف المزيد اتصل برقم كذا التليفون اللي مع الشيخ الألماني مجرد تعلق الإعلان أي واحد دخل هامبورغ داخل ألمانيا طالع من مطار داخل البلد أي واحد داخل على الطريق الدائري يشوف الإعلان الإسلام طب أنا أعرف عن الإسلام حب استطلاع أما ما اتصل بالرقم يتصل بالرقم يسمع في دقيقة أو دقيقتين من الشيخ الألماني المسلم كلمتين يحببه فيها في الإسلام يلخص فيها سماحة الإسلام يكلمه فيها عن أخلاق المسلمين يكلمه فيها عن أدب النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه عن حديث في تعامل المسلمين مع غير المسلمين يتكلمه عن الرفق والرحمة واللين بالدعوة إلى الله جل وعلا لهذا الدين يكلمه عن أصول هذا الدين كلمتين بساط في دقيقة أو دقيقتين بول بفضل الله جل وعلا في خلال تسعة أشهر عاشها هذا الشاب السعودي هناك أسلم بفضل الله جل وعلا من كثرة الاتصالات كان حوالي 500-600 مكالمة يوميا مش ملاحقين 500-600 مكالمة يوميا بفضل الله جل وعلا الشيخ ده يرد والشيخ ده يرد والشيخ ده يرد أسلم على يديه في خلال سنة قرابة 1200 ألماني بإعلان هذه دعوة إلى الله يأتي يوم القيامة يفزل وفي سجل حسناته بذل لدين الله قدم لدين الله فكر لدين الله أراد خدمة هذا الدين أراد الدعوة إلى الله جل وعلا يأتي يوم القيامة ليقف مفتخرا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة وفي سجل حسناته 1200 ممن دخلوا هذا الدين بسببه سبحان الله النبي عصام يقول لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا واحد بس خير لك من حمر النعم أنا بقول لحضرتك بقول لك يا أختي يا اللي بتعرف تتكلم عن العطور وعارف أسمائها وروائحها وانت يا أخي اللي بتعرف تتكلم عن الكورة واللاعبين والاحتياطي وأتمنهم إيه ومدربين وانت يا أختي اللي حافظة أسماء الممثلين كلهم وانت يا أخي اللي حافظ المسرحيات وتعرف تحكيها كلها وانت يا شاب اللي عندك آلاف الأفلام إباحية وغيرها وشفتها وحافظها وانت يا أختي اللي عندك مئة رقم اللي بتوع بره وجوه والشات وال... تعرف تكلمهم ما تعرفش تتكلم عن الإسلام ما تعرفش تفكر للإسلام ما تعرفش تعمل أي حاجة لخدمة هذا الدين لو كم واحد أسلم على أيديك كم واحدة اهتدت على أيديك كم واحد من الله جل وعلا عليه وحافظ على الصلاة ودخل المسجد على ايديك كم واحدة يا أختي لبست الحجاب على ايديكي لغاية امتى هنسيب الناس ماشية كده لغاية امتى متى سنبذل لدين الله جل وعلا رضي الله عن الصديق أبي بكر بيته بيت دعوة مثال للبذل لدين الله جل وعلا والعمل لدين الله جل وعلا مش هو لوحده ده كل البيت موقف يوم الهجرة من هجرة هجرة النبي عصام من مكة إلى المدينة شوف أبو بكر بيته عامل إزاي أبو بكر لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم ولنصرته وللدفاع عنه تارة يمشي أمامه خوف الكمين وتارة يرفي يمشي خلفه خلف المتابعة يدخل الغار قبله حماية للنبي عليه السلام ده أبو بكر بس خلاص لا أبو بكر يبكي تبكي ليه يا أبو بكر ما أبكي عن نفسي يا رسول الله فلو مت لقد مات واحد إنما لو مات رسول الله ماتت الدعوة يبقى هو الحفاظ حفاظ على النبي حفاظا للدعوة بدل للدعوة طب بعدين هو لوحده لا زوجته تعد الطعام تطبخ تطهي الطعام لإطعام النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته من مكة إلى المدينة طب وابنه عبد الله عبد الله بن أبي بكر وكالة أنباء متحركة انترنت نبوي يأتي بالأخبار ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم بها ليلا يخبره قريش عملت كذا ومشي كذا ومصممة على كذا وجابت كذا وهتمشي وراك في كذا ليحفظ جناب الدعوة في شخص النبي عليه السلام طب وزوجته أس... بنته أسماء بنت أبي بكر بنته أسماء لخدمة الدعوة كذلك بنقل هذا الطعام سرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور طب و بس وخلاص وعائشة زوج للنبي عليه الصلاة والسلام لتعطي للنبي صلى الله عليه وسلم ثمرة قلبها ولتبلغ علم النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين بعد وفاته بس كده خلاص لا لا لا ده حتى حتى خادم أبي بكر للدعوة إلى الله لخدمة الدعوة خادم أبي بكر يأتي باللبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لا لا لا حتى حتى أغنام أبي بكر في خدمة الدعوة إلى الله أغنام أبي بكر اللي في الصحراء يؤتى بها لتسير على بأقدامها على آثار أقدام النبي صلى الله عليه وسلم والصديق لتعمي على المشركين سير النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في, في الطريق حتى الأغنام لها شغلانة في الدعوة إلى الله حتى الأغنام لها شغلانة في صد المشركين عن إيقاف الدعوة إلى الله في شخص النبي عليه الصلاة والسلام حتى الأغنام لها دور بيت دعوة بيت دعوة حتى مال الصديق ماذا تركت لهم يا أبك ماذا تركت لأولادك قال تركتم لهم الله ورسوله وكل ماله في خدمة دين الله جل وعلا حتى دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا فين البيوت دلوقتي مين من, من, من بيوت المسلمين يبقى الأخ الكبير الرجل داعية إلى الله والزوجة تتحرك بالدعوة إلى الله والأبناء بيعلقوا إعلانات في والابن الثاني واخد مطويات يعلق يوزعها في المسجد والبنت واخدة الأذكار توزعها في الجامعة والبنت الثانية واخدة مش عارف كتاب عن الصلاة بتذكر والشاب الثاني واقف مع شاب واقف على النصر بيذكره بالصلاة البيت كله دعوة إلى الله ومطلع من مرتبه 20% مثلا كل شهر ولا 10% ولا أقل ولا أكتر ده للدعوة إلى الله ده للاسطوانات للناس ده لل... وعنده زوجته قاعدة في البيت بتخش على المواقع عشان تجيب الأسئلة وتعرضها على على زوجها يعرف يجاوب وال... والابن الثاني بيجهز موقع اللي باللغة الإنجليزية عشان ينشر دين الله جل وعلا في الخارج وواحد ثالث بيترجم يبقى البيت كله بيتحرك بالدعوة إلى الله جل وعلا يبقى البيت لما تخش تشم فيه ريحة الدعوة تحس فيه بالدعوة تخش عنده الكتب هنا تذكر بالدعوة والمطويات هنا تذكر بالدعوة والقعدة هنا تذكر بالدعوة وعنده جلسة النهاردة مع أخ نصراني عاوز يذكره بالله وعنده لقاء بعدها مع واحد تاني في الشارع عاوز يذكره ببر الوالدين وعنده لقاء مع مجموعة شباب ينزل بهم من المقابر تبقى دعوة عملية إلى الله وعنده لقاء تاني على الإنترنت وعنده يبقى حراك للدعوة إلى الله جل وعلا فين البيوت الآن؟ أين بيت الصديق الذي يبذل لدين الله جل وعلا في زماننا الآن ولا أنت همك الأول وأنت لسه على السرير قايم من النوم زوجتك لسه جنبك على السرير قايم من النوم تقول لها هو احنا هناكل ايه النهارده هو ده اللي همك هو ده اللي شغلك احنا هناكل ايه النهارده النبي عليه كان يسمر مع ابي بكر الصديق سهران طول الليل فين في الشأن من امور المسلمين مشغول مع ابي بكر نعمل ايه نكلم الناس دي ازاي ندعوها الى الله ازاي لا تستقل جهدك يا أخي الحبيب ولا تستقلن نفسك أيها الأخ الحبيب ولا أنت أيها الأخت الفاضلة كذلك حتى لو قلت أنا ماليش في الدعوة وما أعرفش لا لك فكر هتعرف حب الإسلام هتخدم هو مصعب بن عمير رضي الله عنه كان له في الدعوة إلى الله مصعب بن عمير كان يعني فتى قريش فتى قريش الأول يعني بالتعبير بتاعنا مصعب بن عمير كان البايونير بتاع قريش هو اللي اخر يعني ماركه عطور لازم هو يتعطر بيها انعم ايد في مكه ايده اخر يعني ماركات العالميه للثياب اللي جاي من الشام ولا جاي من اليمن ولا جاي من فارس ولا جاي من عند الروم اخر ماركات عالميه للثياب كان بيلبسها مصعب بن عمير ابن امه ابنك امه كانت مدلعاه تديله كل اللي هو عاوزه مركباه افخم حاجه وعيشاه افخم عيشه وراح اسلم اسلم يا له في الدعوه الى الله ده لسه مسلم و... ويعني بت... بتعبيرنا برضه رقيق بسكوت مالوش في الدعوه الى الله لا له حب الاسلام له في الدعوه الى الله أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كأول سفير للإسلام والمسلمين من مكة إلى المدينة راح المدينة قبل من عشان يهيئ الأرض عشان يدعو إلى الله هناك عمل إيه مصعب بن عمير دعا إلى الله سنة سنة بفضل الله جل وعلا قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعني النبي عليه الصلاة أرسله مع بتوع باية العقبة الأولى رجعوا باية العقبة الثانية بعد ما كانوا 12 بقى 72 ده غير اللي في المدينة يا دوب النبي بعدها بكم شهر سافر هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بفضل الله جل وعلا ما وجد بيت في المدينة قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا وادخله الله جل وعلا الإسلام على يد مصعب بن عمير ما فيش بيت في المدينة إلا كان فيه مسلمين على يد مصعب بن عمير تحرك لدين الله بذل فكر في الدعوة إلى الله قال طب أنا ادعو الله ازاي اقعد اتكلم في دول واتكلم في دول ده يضربوه قلم يرجع على الاسلام ده يحلقوا له لحيته يرجع على الاسلام ده يخوفوه بال... ب... بانقلاب يرجعوه على الاسلام ده مش عارف يكل ايه طب نعمل ايه قال طب بص هو الراس الكبيره بتاعهم ندعو الى الله راح لسعد بن معاذ وسيد بن حضير اللي هم ائمه الاوس والخزرج دعاهم الى الله اسلما فاسلمت قبيلتهما ما فيش بيت إلا دخل الإسلام بجهدي وببذلي وبتحركي مصعب بن عمير الحركة بركة اقعد مع نفسك وامشي في الشوارع اتحرك فكر ما تستغلش جهدك خش القهوة كلم الناس قول لهم تعالوا صلوا يا عم الشيخ ده ده, ده شاربين ده مش حاسين بنفسهم والله ما تست... انا مره كنت طالع محاضره بقول لك دي والله ليست مني بل من الله مش بقولها ثناء من الله عز وجل كنت رايح محاضرة وفي بلد تانية وأنا مسافر وسبحان الله كان معايا في السيارة أهلي وداخلين محاضرة قلت لهم خشوا عند باب النساء أول وأنا داخل عند باب الرجال وأنا داخل عند باب الرجال والمسجد اللي بيصلوا المغرب خلاص وأنا داخل لقيت قهوة لازقة في المسجد قهوة مقهى والناس قاعدة الناس بتصلي هم قاعدين يلعبوا الضمنة والطاولة واللي قاعد بيشرب سجاير ويبص على التلفزيون واللي ما وراهوش حاجة قاعدين في القهوة قلت ما اخش اكلمهم دخلت قلت لهم كلمتين بساط في دقيقتين والناس بتصلي يا جماعه الله اكبر انا عارف ان كلكم عندكم مشاكل مع اللي عنده عي... عيل تعبه واللي مش لاقي فلوس وقاعد عشان واللي بيشرب مخدرات عشان قرفان من المخدرات واللي واللي بيشرب عشان مش عاوز يحس بالهم اللي هو فيه واللي واللي ب... ب... بيلعب ومش لاقي فلوس يسدد واللي مش عارف وانا عارف والله يا اخوانا انا مش عايز اقول جربوا ربنا تعالوا بس شوفهم طب صلوا المغرب ولا ما استريحتش انا ادفع لك انا الفلوس انا ادفع لك انا الفلوس ارجع تاني القهوه وقول انت غلطان كلمتين بساط باسلوب بسيط جدا ايه حديث في دقيقتين ثلاثه عشان الحق الصلاه بقول لك يا اخوانا انا دخلت الصلاه بصيت على القهوه بعد ما قبل ما ادخل المسجد لم اجد فيها اللي كان فيها عشرات لم اجد فيها الا اتنين كله دخل المسجد انا ما كنتش متخيل كده معقول بتوع القهوه دول بكلمتين دول يدخلوا المسجد وكلهم ما عادش الا اتنين سبحان الله يا اخي لا تستقل جهدك أنا الكلام ده مش عشان عبد الرحمن قاله لا انا قلت انت ممكن تقول احسن مني ألف مرة ومئة مرة ومليون مرة والله جل وعلا يسددك اهم حاجة ان تعمل ان تتحرك ان تبذل ان تمشي وسط الناس ان تبذل على قدر ما تستطيع عليك الدعوة وعلى الله البلاغ لما أمر الله جل وعلا نبي الله إبراهيم أن يدعو لحج بيت الله الحرام أنا, أنا كل ما أقرأ آيات أستغرب الله جل وعلا أمر نبي الله إبراهيم أن يبني البيت فين فين في مكة ما كانش حضرتك في مكة أصلا مكة دي بعدين ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ما كانش اسمه مكة ده حتة كده نازلة وحواليها جبال بواد غير ذي زرع ربنا قال له امشي يمين شمال اطلع جبل انزل جبل عدي من على الجبل لف وقف في النص دهون الحته ده اهي كان فيها بيت ليا ابنيه تاني يا رب ابنيه طب والاحجار جيبها منين والميه جيبها منين وال... وده ما... طب اكل منين ده ما فيش زرع ده ما فيش ده ده اقرب مكان بيني وبين ابني هنا بنى البيت ونادى أذن يا إبراهيم في الناس أن يأتوا إلى هذا البيت ليحجوا أأذن ده كان في ميكروفون ولا إنترنت ولا فضائيات ولا أي أسباب للتوصيل وربنا قال له وأذن في الناس بالحج ما قالش هات الناس أنت بس نادي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل يعني ربنا بيقول له أنت تظن إن ما حدش هيجي لا هيجي لك مشي من أقص الدنيا هيجي لك راكبين الجمال من أقص الدنيا وربنا هيجعل هذا المكان عامر سبحان الله يا إبراهيم منك النداء والأذان وعلينا البلاغ انت عليك الصوت وعلى الله القلوب عشان كده ربنا بيقول فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه انت لا تملك القلب انت عليك الصوت بس كلم الناس اهتدى أو لم يهتدي التزم أو لم يلتزم أقبل على الله أو لم يقبل على الله في سجل حسناتك مش هيضيع بس أبذل تحرك لدين الله جل وعلا أعطانا دكتور يعني أنا عندي أمثلة كثيرة جدا وأنا أعلم أنني أريد أن أحركك للبذل لدين الله جل وعلا الآن بذكر لك أمثلة عملية أكثر من الآثار عشان أقول لك إني بأسلوب بسيط جدا لو آية أو حديث مع قصتين سمعتهم تنزل تدعو إلى الله أختم بشاب ليبي هذا الشاب يعمل في أمريكا حارس أمن يعني بواب عمارة مثلا بواب فندق أي حاجة حاجة بسيطة خالص يشتغل أسبوع وياخد يوم أجازة الويك إند زي كما يقولون يقبض مرتبه 700 800 ألف دولار في أسبوع وياخد أجازة ال weekend الغرب بيعملوا إيه في ال weekend يروح يحضر ماتش يسهر يتفسح دنيا الشاب المسلم ده اللي شغال حارس امن قال انا هدعو الاسلام عمل فكره جديده جدا انا بقول لك افكار جديده هنا عشان انت برضه تفكر انت بحرك ذهنك الشاب ده عمل فكره ايه راح لاخ امريكي مسلم بيعرف يتكلم انجليزي امريكي كويس ويدعو الى الله قال له انا هجيب لك الامريكان قدامك وكلمهم انت عن الاسلام انا ما بعرفش اتكلم لا عربي كويس ولا انجليزي كويس انا على قد حالي بس انا هجيب لك الامريكان اقعدهم قدامك انت بس ما عليكش اللي انت اقعد كده بس اتكلم وما عليكش باي حاجه ثانيه قال له طب انت هتجيبهم لي ازاي قال له مالكش دعوه هو ده دوري انا بقى انت هتلاقيهم قاعدين قدامك وكلمهم بس بس تعالى معايا الشاب ده عمل ايه قال على نفسي بيقبض في الاسبوع 1000 دولار 500 دولار لله في الدعوه الى الله كل اسبوع ازاي يعني بيوزعهم على الامريكان يعني لا عامل فكرة أمريكا أمريكا بلد رأسمالية اللي معاه فلوس يشتري أي حاجة يعني أنا أذكر أنني خطبت الجمعة في نيويورك في بروكلين في بروكلين في مسجد أنا والله يعني, يعني مش فاكر اسمه الآن والله يمكن يعني لو تذكرت اسمه أقوله لكم المسجد ده اللي في بروكلين ده المسجد كان معبد يهودي وفي خطبة العيد عاوزين مكان واسع يخطبوا في العيد ما فيش مكان فراحوا لليهود أجروا منهم المعبد أجروا بفلوس اليهود سابوا لهم المعبد بتاعهم عشان يخطبوا في العيد ويصلوا طالما يديلهم فلوس ادولهم دولارات وخطبوا فيه بعد ما خطبوا فيه الشيخ قال لهم لا ينبغي أن يبقى هذا معبدا ايه رأيكم نشتريه من اليهود نشتريه من اليهود دفعوا فلوس اليهود كمقدمة 600 ألف دولار واشتروا المعبد وبدأوا يسددوا في الأقساط بعد كده اشتروا المعبد اليهودي حولوه مسجد أنا ذهبت كان الحي بتاع بروكلين ده الإخوة بيقولوا لي هناك كان حي ده معبد كان الحي ده عبارة عن حي يهودي وفي وسطه المعبد اليهودي بتاعهم بفضل الله اليهود هجروا الحي بعدما تحول المعبد إلى مركز إسلامي بفضل الله جل وعلا مركز كبير بفضل الله جل وعلا وخطبت فيه الجمعة وبفضل الله جل وعلا يعني غزا هذا الحي المسلمون من كل حدب وصوب وكثر فيه عدد المسلمين بفضل الله جل وعلا بلد رأسمالية نرجع للأخ الليبي ده اللي عاوز يدعو إلى الله ومعهوش إلا فلوس بس ده اللي يملكه 500 دولار أسبوعيا عمل إيه راح لإحدى الجامعات مثلا جامعة نيوجيرسي قريبة من نيويورك وقال ان كان فيها يعني وقابل المسؤول الاعلامي هناك قال له انا عاوز استاجر منك قاعه لمده ثلاث ساعات الاسبوع الجاي هعملها كافيه هوزع فيها شاي وقهوة قال له خلاص إيجارها الساعة بمثلا 100 دولار قال له خلاص هأجر القاعة دي من الساعة 10 الصبح للساعة 12 الظهر يوم الثلاث الجاي لمدة ساعتين ب 300 دولار فضل 300 دولار وراح للشيخ قال له إن شاء الله ميعادنا يوم الثلاث هتيجي معايا من الساعة 8 الصبح هنروح ولاية نيوجيرسي في الجامعة وفي قاعة هتلاقي الأمريكان هتكلمهم عن الإسلام قال له ازاي؟ قال له مالكش دعوة دوري هو مجهز بقى في شنطة العربية بتاعته حارس أمن ده في شنطة العربية مجهز الشاي والقهوة وال kettle والبسكوت والجاتوهات والبونبوني والعصاير مجهزة عنده في الشنطة يدخل القاعة يكتب على القاعة من بره لوحة كبيرة كده عاملها كلمتين free coffee يعني دي كافيتيريا مجانية قهوة مجانية عصاير مجانية قعدة مجانية هم أجرها ويوزع على الأمريكان ببلاش الولد والبنت مجموعة البنات مجموعة الشباب واحد معدي أي واحدة معدية يبص لها الإعلان الكبير ده مكتوب على باب القاعة ده free coffee يقول لك ادخل free free ابو بلاش كتر منه يوم داخل القاعه يعدي عليه الاخ حارس الامن يشتغل لهم جرسون يشتغل خدام ماسك الصينيه في ايده كده فيها شاي وفيها قهوه وفيها عصاير يقول له ماذا تريد what do want عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا يقول له انا عاوز كذا وعاوز كذا مجاني كله مجاني موزع مجاني يروح يجيب له الشاي والقهوه ويجيب له الجاتو ويجيب له العصاير ويجيب له البونبوني في خلال 3 4 5 دقائق 10 دقائق الشاب ولا الفتاه ولا مجموعه الشباب ولا مجموعه الفتيات جالسين في هذه القاعه عشان ينتظروا الشاي ولا عشان يشربوا القهوه ولا عشان ياخدوا النسكافيه ولا عشان ياكلوا حته الجاتوه في خلال 10 دقائق يكون الاخ الداعيه الامريكي تكلم عن الاسلام بدون تكلف كده هو قاعد يتكلم كلام بسيط عن الإسلام حديثين أخلاق من أخلاق الإسلام كلمتين طيبين على الإسلام يتكلم شوية عن الإسلام على ما الأخ الجرسون يوزع عليهم حرية شخصية بقى يوزع عليهم قول بفضل الله جل وعلا ما خرج من جامعة الأسبوع ده الأجازة بتاعته يوم الثلاث ال weekend بياخدها في وسط الأسبوع الأسبوع ده في نيوجيرسي الأسبوع الجاي في نيويورك اللي بعده في واشنطن اللي بعده في اوكلاهاما اللي بعده في بنسلفانيا اللي بعده في مش عارف أوهايو اللي بعده في مكسيكو سيتي اللي بعده في كاليفورنيا يلف في أمريكا كلها بالدعوة إلى الله بنفس الطريقة باستئجار مكان عن طريق الإنترنت ولا عن طريق بي بي ويبعت بالفيزا ولا بيدعم يأجر المكان ونفس الموضوع ده فريكا في ينتشر وسط الأماكن بفضل الله جل يقول ما خرج يوما إلا وفي يده ستة سبعة عشرة أكثر أقل ممن يعلنوا إسلامهم بفضل الله جل وعلا بتلك الكلمات وهو السبب في الدعوة إلى الله فكرة عملها أن يسمع الناس للإسلام بطريقة كويسة أنت عملت إيه لدينك ماذا قدمت لإسلامك والله رب هدية تهديها لبعيد عن الله تكون سبب في هدايته وقربه من الله تبقى دعوة إلى الله بلاش هدية رب بسمة توزعها على الناس ولتبدأ بالمخالف قبل الموافق المخالف قبل الموافق تكون سببا في تذويب فوارق كثيرة وفي هداية ورجوع إلى الله جل وعلا ديننا أيها الكرام نعم الدين لو كان له رجال ديننا نعم الدين لو كان له رجال والله أنا كان عندي أمثلة كثيرة جدا لكن أنا يعني أكتفي بهذا القدر وأفتح المجال لك لتفكر أنت أنا أفتح المجال لك لتفكر أنت في أي طريقة تبذل بها لدينك تتحرك بها بإسلامك تنصر بها شريعتك لعل الله جل وعلا أن يتقبلك وأن يقبلك وأسأل الله تعالى أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة وأن يستعملنا في نصرة الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حب عبدا استعمله قالوا وكيف يستعمله يا رسول الله وفي حديث آخر حديث أبي عنبة عنبة أو عنبة أو أبي عبسة الخولاني الذي رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني إن الله إذا أحب عبدا عسله قال وما عسله يا رسول الله قال يوفقه إلى عمل خير حتى يقبضه عليه وفي رواية حتى يرضى عنه من حوله فإن وفقك الله جل وعلا للدعوة إلى الله وقبضك الله جل وعلا عليها فهذا توفيق من الله جل وعلا أسأل الله تعالى أن يوفقنا إياكم لذلك وأن يثبتنا إياكم على الدعوة حتى نلقاه إنه لذلك والقادر عليه وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يعني الأسئلة ممكن أفكار أعملها مع البنات في الكلية والله يعني أنا مرة سألت الشيخ محمد يعقوب كنت قاعد أنا والدكتور حازم شومان والدكتور أحمد مصطفى فاكر الموقف عارفين الدكتور حازم شومان والدكتور أحمد مصطفى أخ حبيب رفيق الدعوة بدأ من زمان أصلا معايا الدعوة إلى الله من إحنا أطفال وإحنا بندعو إلى الله فاحنا كنا ثلاثة بنذاكر مع بعض وكنا في يعني كنا بنذاكر عند واحد كل يوم كده اظن احنا مش عارف تانية طب او تالتة طب حاجة زي كده وبعدين اتصلت بالشيخ محمد يعقوب اتحركت فينا حمية الدعوة الى الله قلنا ننزل ندعو الى الله فاتصلت ساعتها بالشيخ محمد يعقوب قلت له الشيخ محمد عاوزين ندعو الى الله نعمل ايه فقال لنا فكرة حلوة قوي كانت جميلة قوي يعني هي طلعت من الشيخ عفوية بس جميلة انتوا عارفين الشيخ محمد يعقوب يكون مربي قال انزلوا في الشارع نزلنا يعني طورنا الفكرة شوية بس يعني نزلنا نزلنا عملنا ايه دي كانت اصلها فكرة الشيخ محمد يعقوب وهذه الامانة العلمية نزلنا نلاقي مجموعة شباب مثلا اه واقفين في الشارع مع بعض نروح نقول يا جماعة لو سمحت مثلا احنا كنا على مثلا على كورنيش مثلا لو سمحت اه عاوزين نروح اه بوابة الجلاء بتاعة جامعة المنصورة نروحها منين الشباب بقى انت عارف المصريين عندهم يعني ايه حب الوصف وجلعانه فتلاقي واحد يقول لك ايه بص يا عم الشيخ يعني إيه امشي من هنا على طول وخد شمال في يمين هتلاقي صينيه إيه لف على اول شارع خده لغايه لما تلاقي اول باب هو ده باب الجامعه والتاني يقول لك لا لا بص انت خد يمين وشمال والتاني يقول لك لا اركب بس اول ميكروباص وروح بتاع كله ايه بيوصف بطريق كله مجتهد بعد ما خلصوا طب في بس معلش طب انا عاوز اروح الجنه اروحها منين ما حدش عارف طريق الجنه منين اروح منين يوم بص كده وضحكين يا عم الشيخ لا لا والله بتكلم جد انا عاوز اروح الجنه والله ما تعرفيش طرقها منين يا عم الشيخ انت بتستهزئ بينا لا والله ما بستهزئ بيكم بجد انا عاوز اعرف طريق الجنه منين ما نعرفش يا عم الشيخ طب انا اعرف بقى اقول لك انا طريق الجنه منين طريق الجنه إن نحافظ على الصلاة طريق الجنة إن نغض أبصارنا طريق الجنة إن نستغفر ربنا كل شوية طريق الجنة إن احنا نصلي ركعتين في جوف الليل طريق الجنة إننا بر أبي وأمي طريق الجنة تقول له كلمتين بسيطين طيبين كده بأسلوب كويس تلاقي واحد يضحك معاك ويهزر ويقبل الكلام وتلاقي واحد سخيف يشد عليك ويضايقك ما هي دي الدعوة إلى الله مش الكل هيقول لك حاضر ونعم ويبتسم في وشك لا ده ممكن واحد يزعلك ويضايقك ويقول لك امشي يا عم الشيخ آه باخدنا على جناحك آه آه يعني يا عم الشيخ دماغ بقى و... تلاقوا واحد يقول لك ده انت كويسين والله والله يا اخي كلمتين حلوين والله يعني انا كسفت من كلامك والله انت مؤدب والله انت على دماغ تلاقي هي الدعوه الى الله كده فكره لو انت فكرت هتعرف لو حبيت الاسلام هتفكر وتعرف في بنت لا تصلي وبتلبس حجاب غير شرعي وهي جارتنا عايز اكلمها ابدا معاها منين واكلمها ازاي والله يا اخواني واخواتي اعظم طريقه اعظم طريقه ان تعظموا الله في قلوب العباد ان تعظموا الله في قلوب العباد ما تروحش تكلمه ما تقولهاش الحجاب ده حرام وشروط الحجاب الشرعي الثمانيه ان يكون صفيقا لا يشف ولا يصف ولا يكون ثوب شهرة ولا يكون زينة في نفسه ولا يكون تقولي الكلام ده كله طيب تقول لك حاضر يا عم الشيخ حاضر ماشي يا اختي ماشي, ماشي شكرا شكرا مع السلامه ما تلاقيش واحد بيدخن تقول له السجاير حرام لان النبي قال لا ضرر ولا ضرر لان الله قال قبل ذلك يا ايها الذين امنوا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ولا تقتلوا انفسكم وتجيب الادله يقول لك طب ادعي لي يا عم الشيخ تب علينا يا رب هيعمل لك كده لا لا انا عاوزك خوفوا من ربنا عرفوا انه في لقاء قدام ربنا كلموا عن الاخره عظه كلمة عن القيامة عن القبر عن الصراط عن القنطرة عن طير الصعف عن الوقوف أمام الله جل وعلا عن ميزان الحسنات والسيئات عن الشدائد عن النجاة وبرضه رغبوا في رحمة ربنا كلموا عن الجنة كلموا عن ال ال النعيم كلموا عن اللذة كلموا عن ظل العرش كلموا عن الكلام عن الآخرة والقيامة كلمه قبل ما تقول له أي حاجة حرام ولا حلال هتلاقيه التزم لوحده والناس عارفه الحق ان الحلال بين والحرام بين في ناس في ناس والله العظيم تبص تلاقي تاجر مخدرات وبيقف مع البنات وطول الليل على الانترنت وعلى الشات وعلى الافلام الاباحيه وما وروش الا السب وبيصب على اصحابه بالشتايم التي تستوجب الحد و... وفجاه تلاقيه قاعد في المسجد ولحيته بدات تظهر وقرب لربنا في ايه اللي حصل؟ يقول لك اصل الانتيم بتاعي مات كانت حادثه مروعه تاب الى الله انت ما قلتلوش ان ده الطريق هو عارف الطريق بس لما فاق قرب لربنا قرب لربنا اسمعوا في سلسلة آه سلسلة محاضرات اللي واحد اسمه عبد الرحمن الصاوي على موقع الطريق إلى الله اللي السلسلة اسمها الطريق إلى الله آه حوالي 23 محاضرة أو مش فاكر كم محاضرة آه سلسلة الطريق إلى الله أول محطة فيها الإفاقة كيف نفيق إزاي تفوقي الناس القصص تفوقي بها الناس إزاي تقرب الناس لربنا إزاي دي لعل الله جل وعلا أن يهدي بك وبك الناس طبعا الإخوة عاوزين أفكار جديدة في كتاب أظن للشيخ رضا صمدي اسمه مش عارف يعني كم وسيلة للدعوة إلى الله جل وعلا وأنا عارف والله العظيم لو حبيتوا الإسلام هتطلعوا أنتم أمثلة لذلك يعني وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال كفاية كده الليلة دي وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته